أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الا وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله حقيقي من زمان من الاسبوع اللي فات كده وانا مشتاق ان اسمع منكم كيف حالكم مع الله اخباركم ايه عايز اسالك انت وعايز اسالك انت اخباركم ايه مع ربنا احوالكم ايه مع ربنا ها طمنوني على احوالكم يعني الخشوع في الصلاة أحسن ولا لسه السرحان هو هو طمني على حالك طمني على المعاصي لسه بتعصي ربنا لسه بتبص للنساء لسه بتكذب لسه بتنام عن صلاة الفجر لسه لحد دلوقتي بتنافق لسه هم الدنيا هو اللي شغلك طب بالله عليك هتوب امتى انا بقولها بالراحه خالص وبمنتهى الهدوء هتوب امتى هتوب امتى والناس بتموت والناس والدنيا مش حلوه طيب بالله عليك ترد عليا هتوب امتى هتوب الى امتى امتى تحديدا ادعي لي يا رب يتوب عليك ها هتوب امتى بقى اللهم تب على كل عاص مسلم اللهم تب على كل عاص مسلم اللهم تب على كل عاص مسلم اللهم يا ارحم الراحمين اللهم يا غفور يا رحيم اللهم يا تواب يا حليم اللهم يا ودود يا كريم اللهم يا صبور يا عليم اللهم يا حي يا ستير اللهم يا بر يا واسع يا لطيف نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين آمين إخوتي وأنا أحبكم في الله تعالوا إلى سيرة النبي وأنا لا أحب أن أبتعد عنها فأنا أحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأشهد الله على ذلك وكنا في سياق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا إلى الهجرة الثانية إلى الحبشة ووصل المسلمون إلى الحبشة وعز على المشركين أن يجد المهاجرون مأمنا لدينهم ولأنفسهم وقلت في الحتة دي يا ترى في ناس بتحب الشر في ناس بتكره الخير للناس يعني انتوا زعلانين انهم تركوا دينكم سابوا لكم البلد ومشيوا زعلان ليه تطاردهم ليه لكن هكذا ايها الاخوه حب الشر اذا تمكن من القلوب قلنا ديها في قصه اصحاب الاخدود كان في من في من كان قبلكم ملك وكان للملك ساحر فلما كبر قال للملك إني كبرت فأتني بغلام أعلمه السحر يكون لك من بعدي وقلنا بم... سبحان الله العظيم الساحر كافر وعارف انه كافر لانه بيستعين بالشياطين هو عارف والشياطين مش هتسخر له الا اذا كفر فليه الساحر الكافر عايز الشر يستمر من بعده هذا إذا أشربت القلوب الشر حين تتشرب القلوب الشر تحب الشر لذاته مش لمصلحة يعني شوف هو هيموت ويغور في داهية ويتدفن ويترمي في التراب مش هيكسب حاجة انه يعلم ساحر بعدين يعني بعد ما يموت مش هيفيده ولاؤه للملك ده هو عارف ان اخرته جهنم امال ايه ليه هو مصمم ومصر ان يستمر الشر بعده لان قلبه اشرب حب الشر وكذلك اذا اشرب القلب حب الخير اذا اشرب القلب حب الخير فإن فانه يحب الخير لذاته هو بيحب يسعد الناس مش عشان حاجة بدون مقابل هو مش عايز حاجة مقابل سعادة الناس وإنما هو بيحب الخير للخير لذاته بدون مقابل هو يساعد الناس يعين الناس يحب الخير للناس يدعو للناس مش مش, مش منطق هو ده إذا أشرب القلب حب الخير اللهم أشرب قلوبنا الخير واجعلنا من أهله الشاهد خرج المشركون خلف المسلمين وحملوا الهدايا حملوا الهدايا إلى آه النجاشي وكل بطارقته وكل بطارقته البطارقة القساوسة اللي حوله كلهم ادوا للنجاشي هديته وادوا للبطارقه كل واحد لوحده انفردوا بكل واحد لوحده تعالى انت عايزينك في موضوع في كلمتين راحوا مدينه هديته وقالوا له احنا عايزين منك حاجه واحده لما ندخل على النجاشي ونكلمه في الموضوع احنا مش عايزينه يقابل الناس دي قولوا للنجاشي سلمهم لاهلهم فناخدهم ونمشي وخلاص على كده مش عايزين منكم اكتر من كده ولا كلمه اكتر من كده انكم تقولوا بس اديهم لاهلهم وده اللي كان راحوا للنجاشي واعطوه هديته وبداوا يكلموه البطارقه حوله قالوا ايه قالوا انه قد صبى الى بلدك غلمان انه قد صبى الى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انت بيسخنوه عليهم وقد بعثنا اليك فيهم اشراف قومهم من ابائهم واعمامهم وعشائرهم لتردهم اليهم فهم اعلى بهم عينا واعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه قالت ولم يكن شيء ابغض الى عبد الله بن ربيعه وعمرو بن العاص من ان يسمع النجاشي كلامهم فقال بطارقته حوله صدقوا ايها الملك عملوا بالقرشين اللي خدوه عملوا الهدايا صدقوا ايها الملك قومهم اعلى بهم عينا واعلم بما عابوا عليهم فاسلمهم اليهما فليرداهم الى بلادهم وقومهم فغضب النجاشي قال لاها الله اذا ايم الله لا اسلمهم اليهما ولا اكاد قوما جاءوني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى ادعوهم فاسالهم ماذا يقول هذان في امرهم فان كانوا كما يقولون أسلم اسلمتهم اليهما ورددتهم الى قومهم وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأح- واحسنت جوارهم ما جاوروني قلنا ان ده الانصاف وده العدل انك تسمع من الطرفين لازم وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا سمعني صوتك علي صوتك كده وانت بتصلي على النبي قول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم او قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه آه الانصاف انك تسمع من الطرفين احيانا وانا بقول ان الواحد نفسه يبث خبره الحياه دي ان تسمع من زوج وما تسمعش من الزوجه فتحس ان الزوج يعني بيعاني بقاله سنين وتسمع من الزوجه ترجع تسمع من الزوجه يعني يطلع كل الكلام اللي قاله الراجل يعني ذره في اللي هي قالته والاثنين صادقين لان ده بيحكي من جانب ومن وجهه نظر وهي بتحكي من وجهه نظر تانية يعني ال- القصه ما هي ما ما بنقولش ان هي كذبت ولا هو كذب وانما كل واحد بيحكي من وجهه نظره ومن رؤيته للامور واحيانا بقول ايه احيانا تجد ان الزوج يعني شاف موقف شك في مراته او شكت في- في زوجها والموقف ده يعني سبحان الله العظيم لما يجي يفسر هما الاثنين بقى يتقابلوا ويتكلموا وهو حاطه في نفسه وما اتكلمش او هي حطته في نفسها ولم تتكلم لما يتقابلوا ويتكلم تقول له لا ده مش ده اللي حصل ده حصل كذا وكذا وتتحل الاشكال عشان كده دايما كنت اقول ايه ان في نظريه الصموله احيانا تبقى المشاكل الزوجيه محتاجه صموله يعني حاجه تافهه جدا كلمه واحده وتحل مشكله لكن لما هو يخلي في نفسه ويخزن وهي تخزن بيحصل الانفجار على اتفه الاسباب الشاهد السماع من الطرفين هذا هو العدل السماع من الطرفين هذا هو الانصاف ع- علي بن ابي طالب رضي الله عنه كده قال كده اذا جاءك الشاكي وقد فوق- فوقئت عينه فلا تحكم له حتى ترى الثاني فقد يأتيك وقد فجئ- فقئت عيناه بتسمع الثاني يمكن الاثنين هتلاقيه الثاني مظلوم اكتر الشاهد ايه ثم ارسل الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم فلما جاءهم رسوله اجتمعوا حد راح لهم قال لهم تعالوا كلموا النجاشي اجتمعوا فقال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل اذا جئتموه اخوتي احنا النهارده فعلا في عصر خطر الحرب على الاسلام حرب شديده وعنيفه من كل الجهات ومن كل الاجناس ومن كل الاديان ومن كل الاطباق حقيقي من ابناء الاسلام انفسهم فعايزين نشوف الصحابه اتصرفوا ازاي في مواجهه زي دي في ازاي الحكمه والحنكه و- والتوفيق من الله او التوفيق قبل كل ده حملت عاملها لكي ينتصر هؤلاء الصحابه فامشي معاهم بقى امشي معايا خطوه بخطوه واحد اجتمعوا وقال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل اذا جئتموه الشورى وجماعيه الراي واحترام الكل كتير اقول معلش خليه درس دعوي الليله دي ان الساحه تساحنا وتساع غيرنا لكن انت ما تعملش عمل ادام الساحه فيها غيرك يضر الكل يعني اذا اردت ان تعمل عمل تتحمل تبعاته وحدك اقف وقول انا اهو لكن ما تعملش عمل يضر الكل الا اذا كنت فعلت بمشوره الكل ده امر مهم جدا وفايده خطيره لابد نستفيدها اجتمعوا وقالوا ما تقولون للرجل اذا جئتموه آه، لما تيجوا تروحوا له هتقولوا ايه تعالوا نتفق هنقول ايه عشان ما نروحش بعت لهم النجاشي ايوه وراحوا رايحين كلهم قاعدين ده بيتكلم كلمه من ناحيه وده ك... لا لا لا لا لا مش ده الاسلام عشان كده في درس الاربع في تربيه الاولاد كنت بتكلم في تعليم الاولاد الادب عايزين نعلم ولادنا الادب سبحان الله يعني آه، فاتت الفرصه ما اتكلمناش لكن عايز اكمل ان شاء الله ان احيانا بحس في بعض الملتزمين في بعض استغفر الله مش في الملت- بحس في بعض الناس كده عامه بحس في بعض الناس ان هو محتاج يتادب في الكلام مع المشايخ يعني محتاج الادب بتاع البيت كده عيب مش تقول كده تصدق بقى الادب ده بيتعلم بيتعلم من سنتين يعني سبحان الله العظيم لما تتكلم مع ابوك قول له حضرتك ما تقولش انت قول له من فضلك ما تقولش هات قول له لو سمحت ما تقولش اديني نعلم الطفل من سن سنتين من اول ما ينطق ازاي يكون مؤدب ازاي يكون انسان محترم الشاهد ايه ان الصحابه قعدوا مع بعض وده اللي بنشوفه في كتير بقى من مشاكل المسلمين للاسف الشديد يعني هي مصيبه كانت في احدى القنوات الفضائيه آه، يجيبوا اتنين يتخانقوا مع بعض وواحد في الوسط قاعد يش- ينغز ده وينغز ده يشعلل بقت ظاهره ظاهره في كل القنوات واعتبروها يعني نجاح ان احنا نخبط الناس في بعضها للاسف الشديد فمش ده الادب ولا ادب الحوار ولا ادب الاستماع ولا ادب المناقشه ولا ادب الاقناع مف- فين اداب الاسلام يا ناس وحتى يعني للاسف الشديد في الغرب ما بيعملوش كده الشاهد ايه ان الصحابه ما راحوش وا- وا- على بع- واخدين بعضهم وقفوا يقولوا يا عبد الله بن ربيعه ده مين ده عمرو بن العاص ده عمل فينا وس... لا لا لا لا لا لا لا, لا. دول كانوا ناس محترمين وانا بقول ان العرب نعتز بنسبتنا كعرب بعد كوننا مسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كان فيهم أصول الأخلاق لذلك كان فيهم إنصاف لا مش كله كده كان فيهم إنصاف يعني لما لما يجي سعد بن معاذ هتيجي معانا القصة ويقول له إيه آه آه يعني يقول لهم إيه, إيه اخرجا من جئتم إلى بيتي وأرضي لتفسد علي آه عبيدي اخرجا من هنا إن كان لكما بأنفسكما حاجة فسيدنا مصعب بن عمير يقول له إيه أو أدلك على خير من هذا أن تجلس فتسمع فإن رضيت شيئا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره قال أنصفت وركز حربته وجعل وجلس يسمع أنا نفسي الآباء اللي بيأمروا ولادهم بحلقة اللحية مثلا أو يمنعوه بناتهم من النقاب او زوجتهم من النقاب نقول لهم او تجلس فتسمع فان رضيت شيئا قبلته بنقول لكل الناس اللي بيشنعوا علينا طب لو تسمع اسمعني واذا كلامي لقيت فيه غلط قول لي الغلط اهو وانا تبت الى الله انا تائب الى الله من اي غلط اي غلط اتوب الى الله منه بس تعالى نتفاهم كتفاهم الناس المحترمين والعقلاء الشاهد ايه جلسوا وقالوا ما تقولون للرجل اذا جئتموه قالوا نقول والله ما علمنا وما امرنا به نبينا كائن في ذلك ما هو كائن الله قالوا احنا هنقول للرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم علمه لنا واللي امرنا بيه واللي يحصل يحصل شفت ازاي الالتزام بقول النبي الالتزام باصول هذا الدين طب يحصل ايه بعد كده اللي يحصل يحصل مش موضوعنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فلما جاءوه وقد دعا النجاشي اساقفته فنشروا مصاحفهم حوله جم قعدوا الاساقفه 20 مش عارف ولا 12 لا ادري ها وكل واحد حط الانجيل قدامه او الكتاب المقدس قدامه وفتحوه قدامهم كلهم قاعدين وفاتحينه قدامهم وقد نشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال سألوا الصحابة ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم يا جماعة برضو عايزين نقول ان النجاشي كان رجل محترم بيسأل سؤال واضح وسؤال مهذب واحيانا يبقى السؤال نفسه مستفز لكن لما يبقى السؤال زي كده خير ايه الدين اللي فارقتم به قومكم وبعدين لا دخلتم في ديني ولا في دين اي حد ايه الجديد ده السؤال المستفهم المستعلم قالت اللي بتروي السيده ام سلمه رضي الله عنها زوج النبي أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فكان الذي كلمه جعفر جعفر بن أبي طالب جعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انتوا فاكرين لما قلت ان كان أبو طالب عنده أولاد كثيرين فراح سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم للعباس وقال له يعني أخوك أولاده كتير فخد منه ولد وأنا أخد ولد نربيه في بيتنا فأخذ رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم علي والعباس أخذ جعفر فجعفر متربي مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النبي اللي رباه يعني بعيدا عن أبي طالب ف... فكان الذي كلمه جعفر جعفر ابن أبي طالب فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله وحده لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام وعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وآذونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إليك خرجنا إلى بلدك واخترناك على ما سواك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك سبحان الله العظيم كلام سبحان الملك شيء عجيب جدا خلينا نكمل القصة حصل ايه وبعدين نرجع نقف مع الكلام ده واحد اثنين ثلاثة أربعة فلما سمع النجاشي هذا الكلام بان التأثر في وجهه فقال هل معك شيء مما جاء هل معك مما جاء به هذا النبي عن الله شيء قالت فقال له جعفر نعم فقال له النجاشي فقال له النجاشي اقرأ عليّ فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد ذكر رب ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا قالت فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة انطلق فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد سبحان الله العظيم قالت أم سلمة فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص والله لآتينهم غدا ب... وقالت قال عمرو بن العاص والله لآتينهم غدا عبيهم عندهم ثم أستأصل به خضراءهم فقال عبد الله بن ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد قال أما يفكروا هيغلبونا طب أنا بكرة هقول له كلمة تطلعهم من البلد عبد الله بن ربيعة قال له خلي بالك هم مش أعدائنا دول لهم أرحام برضه حتى ولو خالفونا ما تأذيهمش خلاص سيبهم سبحان الله العظيم مش بقول لك العرب كان فيهم انصاف قالوا لا قالت ثم غدا عليه من الغد فقال ايها الملك انهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما فارسل اليهم فاسالهم عما يقولون فيه قالت فارسل اليهم يسالهم عنه بعت لهم واحد قال لهم الملك بيسألكم انتوا بتقولوا ايه عن عيسى بن مريم قالت ولم ينزل بنا مثله حسينا انها كارثة فاجتمع القوم المشورة واخذ الرأي والاجتماع على قول فقال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى اذا سألكم عنه قالوا نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عيسى ابن مريم قال له جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول فضرب النجاشي يده الى الارض فاخذ منها عودا فرع شجره صغير كده فاخذ منها عودا ثم قال والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود فتناخرت بطارقته صوته حاسب انت بتقول ايه فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال فقال وإن نخرتم وإن نخرتم والله اذهبوا قال للصحابة اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي سيوم يعني آمنون من سبكم غرم ثم من سبكم غرم فما أحب أن لي دبرا من ذهب وأني آذيت رجلا منهم دبري عن جبل ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأني أذيت رجلا منهم ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس فيه حتى أطيعهم فيه قالت فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار إخوتي أنا أحببت أن أسوق القصة كلها مرة واحدة ثم نبدأ في التعليق عليها والشرح والتفاصيل لنستفيد لنستفيد خبرة في الحياة وكيف نتعامل مع مثل هذه المواقف إنها وثيقة خطيرة جدا القصة دي قدمتها لنا أم سلمة من أنفس الوثائق في فن مخاطبة المخالف الحوار مع المخالف دحض شبه الأعداء كشف مخططات المخالفين تعالوا آه نبص لل لل للوثيقة نفسها للقصة نفسها عشان نشوف أو نلاحظ سمة أساسية وهي ملاحقة العدو لتجمعات المسلمين كيف يحبط المسلمون هذه المخططات المشركون في مكة حين وجهوا بالنكسة الخطيرة التي حلت بهم بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما وخروج هذا هؤلاء إلى الحبشة فكروا في ضرب هذا التجمع الإسلامي الضخم في الحبشة احنا قلنا كانوا 86 رجل و12 امرأة يعني اه لا وكم كانوا 86 رجل و18 امرأة 104 104 كان عدد ضخم من المسلمين ولذلك اه يعني هذا التجمع عند إسلام عمر كان اضعف التجمع الموجود في مكه كان موجود في مكه ساعتها بقى 40 اللي خرجوا 40 عدد المسلمين يوم اسلم عمر كانوا 83 كانوا 83 رجلا و19 امراه فمن الطبيعي اذا ان مكه عايزه تجيب الناس اللي راحوا دول 83 رجل و19 امراه تجيبهم صحيح انهم بعيد لكن لو ناموا يعملوا ايه يشكل خطر على مكة لذلك كانت هناك ثلاثة عناصر أساسية لنجاح المسلمين وثلاثة عناصر أساسية كانت كافية لنجاح خطة المشركين فكيف واجهت الثلاثة الثلاثة أولا المشرك المشركون كانوا يعتمدون على واحد كميات ضخمة من الهدايا للنجاشي وجهاز اللي حوالين النجاشي والناس اللي حوالين النجاشي اثنين كانوا بيعتمدوا على ان الاثنين اللي رايحين من دهاة العرب من ارفع المستويات في مكة من حيث الحكمة والذكاء والدهاء والحنكة ثلاثة كانت الصداقة الوثيقة بين عمرو بن العاص شخصيا والنجاشي شخصيا علاقة شخصية بين عمرو بن العاص والنجاشي لما تيجي تبص للخطة اللي شارك ذكاء عمرو بن العاص فيها لا تشك في نجاحها يكفي أن تعلم أن عمرو بن العاص كان داهية المسلمين فيما بعد اهم عنصر في خطة عمرو بن العاص ان تسلم الهدايا آه للبطارقة قبل تسليم النجاشي والهدف المقصود كما ذكر معنا في كلام السيدة أم سلمة رضي الله عنها فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم فإن قومهم أعلى بهم عينا فقالوا نعم اي كان بيقولوا لهم ايه اذا طلبنا من الملك انه يسلمهم قولوا اه اه اه سلمهم له واعتبروا الهدايا كفيلة لإقناعهم وإقناع الملك نفذت الخطة فعلا كما أعدت وقام البطارقة بدورهم على خير وجه ولكن تعالوا بقى نشوف المسلمين عملوا ايه كان حديث المسلمين أو حديث سيدنا جعفر بن أبي طالب في أعلى مستويات الذكاء وأنا عايز أقول نقطة مهمة جدا يا ما كلمت فيها إخواننا من الدعاء ولا سميع ولا مجيب إنهم لم يتكلموا عن عمرو بن العاص ولا عن عبد الله بن ربيعه ولا بصوا لهم ولا اعتبروهم موجودين نهائي ولا اتكلموا عن ابي جهل واللي بيعمله ولا أبي سو... ما جابوش سيره واحد اتكلموا عن القضيه نفسها وده اللي احنا بنقوله دايما ان احنا محتاجين ان احنا نتكلم عن القضيه نفسها لا عن الاشخاص ملناش علاقه بالاشخاص يعني نتكلم عن النقاب وحكمه الشرعي نتكلم عن الختان وكلاهما فرض وحكمه الشرعي نتكلم عن اللحي نتكلم عن قضايا الدين كدين بعيدا عن الاشخاص وهذا بلا شك انجح و اعظم بقول ان الشيء الوحيد اللي حال دون تنفيذ خطه المشركين وافسدها هو عظمه النجاشي اصاله عنصره اصاله عنصره وطيب معدنه يوم رفض الحكم على المسلمين قبل ان يسمع منهم وهنا ايضا تظهر عظمه حكمه الرسول صلى عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم في اختيار الحبشه دارا للمسلمين فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن النجاشي ملك عادل وكان يتوقع تلك المبادرة من قريش فلذلك كان لابد من مكان آمن عند ملك عادل لا يخشى منه مهما كانت المغريات لن يتأثر ولن يضعف ولن يضحي بقوم ولن يضحي بقوم استجاروا به ومكثوا عنده لذلك بكرر تاني ما احوجنا ونحن في طريق الدعوه ان نعرف اقدار الرجال اقدار الرجال الذين نتعامل معهم حتى وان كانوا على غير منهج او على غير دين ان ان نعرف اقدار الناس ودي اخر كلمه ختمت بيها المره اللي فاتت ان الناس كلهم مش حته واحده الناس كلهم مش زي بعض في فروق كثيره جدا فلذلك حتى في اعدائك مش كلهم زي بعض لذلك تعالوا بس نتامل كلام سيدنا جعفر وعايز اشيد اولا بالمجتمع والبيئه يا ناس يا مسلمين يا موحدين يا اهل السنه يا عباد الله حبوا بعض تآلفوا وتكاتفوا وتقاربوا وتصافوا كان كانت المجموعة في الحبشة احنا قلنا 83 رجل و19 امرأة خلاص ده اخر كلام 83 رجل و19 امرأة انا عارف ان انت بتقول ايه ده هم كام بالظبط انت قلت 86 و16 لا لا 83 و19 هم 102 83 و19 ده اخر كلام آه كان هؤلاء كان هؤلاء المجموعه في الحبشه يمتازون اول ما يمتازون بالحب والموده والثقه بين افراد هذه المجموعه يا ريت يا ريت نلاقي في البيت بين الاب والام والاولاد الزوج والزوجه والصبيان والبنات هذا الحب والاحترام والثقه الثقه بين الافراد سبحان الله العظيم هذه ميزه تنجح اي تجمع لما نبقى حتى لو احنا اتنين لو احنا عشرة لو احنا عشرين لو احنا مية لو احنا الف لو اتسمت العلاقة بيننا كمجموعة بالحب والاحترام والثقة بيننا جميعا ينجح اي تعاون بيننا اي تعاون اي عمل نعمله ونشارك فيه جميعا ينجح اذا كنا كلنا بنحترم بعض وبنحب بعض وبنثق في بعض اثنين كانت الميزه الثانيه في المسلمين في الحبشه الشورى فلما جاءهم رسول اجتمعوا فقال بعضهم لبعض فلما سالهم عن عيسى عليه السلام اجتمعوا فقالوا ماذا ستقولون اذا سالكم الشورى وانا دايما اقول ايه ان اذا شاورت التزم بالمبدا يعني انت عندك في زوجه واولاد في البيت بتتشاوروا ها نخرج ولا ما نخرجش اذا اتفق على انك تخرجوا ما ترجعش تقول لا لا لا خلاص بلاش النهارده عايز تاخد قرارك ما تشاورش انت اب وولي امر ومن حقك انك تقرر لكن اذا شاورت لا تخالف اذا حصلت مشوره وبقول لك برضه لما يستشيرك زوجك ما تقولوش اللي انت عايزه اللي تعمله اللي يعجبك وانما شوري عليه ما هو لو اللي هو عايزه واللي يعجبه واللي يعمله ما كانش سال لكن لما سال نعمل ايه اس- استشارك فأشيري عليه وإذا أشارت عليك فاحترم رأيها حتى ولو لم تعمل به لا تسفه رأيها حتى ولو كان لا قيمة له وإنما أظهر احترامك يبقى نمرة واحد الحب والاحترام والثقة اثنين الشورى ثلاثة كانت الميزة الثالثة في الصحابة تقديرهم للكفاءات والطاقات ما راحوش وعملوها فيلم وتمثيليه لا اختاروا رجل منهم ليكون الناطق الرسمي واحد بس اللي يتكلم حيث وجه جعفر رضي الله عنه بالسؤال الاول عن هذا الدين وقد استطاع سيدنا جعفر رضي الله عنه أن يقدم الإسلام بصورة فريدة قلما نجد لها نظيرا في التاريخ وكم نحن بحاجة اليوم لمن يقدم الإسلام للناس بمثل هذه الطريقة أنا ما بقولش بنفس الطريقة ليه؟ لأن الطريقة دي كانت في الوقت ده في ال- في الموقف ده تنفع كده ما ينفعش غير كده لكن في موقفنا النهارده محتاجين فعلا لطرح عرض الاسلام وطرح الاسلام النهارده محتاج ان يعرض ويطرح بالطريقه اللي فعلا من يسمعها يلتزم ويستسلم لهذا الدين. سيدنا جعفر عرض الاسلام في اربع خطوط عامه. الخط الاول وخليني ارجع للقصه تاني آه، صلى على الرسول صلى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم براحتي خالص ميدان اللي بيقول لي براحتي بس الناس اللي قاعدين دول مش هيخلوني براحتي اللي قاعدين مستنيين هناك آه ال- بيقول ايه طب خلينا نعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم عشان نجيب بس كلام سيدنا جعفر سيدنا جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه خد خط اول عشان يعرض الاسلام الرجل سال سؤال عام فقال آه ما هذا الدين الذي فارقتم به فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم فقال أيها الملك سيدنا جعفر نمرة واحد عايزين نتعلم عايزين نتعلم يا ناس عايزين نتعلم ازاي نتكلم ازاي نعرض الدين ازاي نكلم المخالف سيدنا جعفر في الخط الاول عرض كل مساوئ الجاهليه وعوراتها وقذارتها بحيث جعل عبد الله بن ربيعه وعمرو بن العاص جعل ما يدينان به تتقزز منه كل نفس بشريه كانت هذه الجوله الاولى التي هدم بها جعفر رضي الله عنه الركن الركين الذي يستند اليه عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه اللي هو ايه فارق دين قومهم قال له تعالى بقى معرفك دين قومنا شكله ايه قال له ايه قال له كن ايها الملك كنا وما قالوش دول بيعبدوا الاصنام لم يوجه اليهما الكلام ولا تكلم عنهما تكلم عن نفسه احنا كنا اهل جاهليه شوف شوف شوف ازاي قدر يخلي الملك فعلا يكره اللي عليه الاثنين دول كنا اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميته وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونقطع الارحام ونسيء الجوار ياكل منا القوي الضعيف سبحان الله العظيم جاب له كل مساوئ الجاهليه ثم انتقل الى الخط الثاني بهدوء ورويه وعدم انفعال ولا تجريح ولا احاله وانما يتكلم كلاما قاطعا بثبات انتقل للخط الثاني في كلمات جامعه مانعه قواعد الاسلام اسسه وهذه القواعد الاسلام واسسه تستهوي كل حصيف وعاقل فما بالك حين يوجه الكلام لملك عاقل حكيم مجرب محنك كانت الفرصة مواتية من جعفر لجعفر رضي الله عنه أن يتحول إلى داعية إلى هذا الدين بعد أن كان الهدف رد هؤلاء الاعداء الذين جاءوا ياخذونهم لا لا لا لا فرصه كلما اتتك فرصه للدعوه للاسلام ادعو بعد ما كان ما بقاش الهدف المحافظه على الوجود في الحبشه وانما صار الهدف التعريف بالاسلام قال له ايه حتى بعث الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه قال له ما جالش حد من بره واحد مننا عارفين ابن مين واصله ايه اتولد في وسطينا وعاش في وسطينا عارفين نسبه عارفين امانته عارفين صدقه ما بيكذبش عارفين عفافه وعمره ما خان فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان شوف العرض اسمع اسمع أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء نهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنه امرنا شوف امرنا ونهانا امرنا ونهانا امرنا ونهانا امرنا ان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وامرنا بالصلاه والصيام والزكاه وعدد عليه امور الاسلام سبحان الله الجولة الثانية او الخط الثاني بعد الخط الاولاني ما- ما- صور له الصورة القاتمة المظلمة للجاهلية الصورة الثانية الجميلة المضيئة للإسلام سبحان الله العظيم حصلت مرة معايا ك- وكنت في زيارة ل- للغرب وقدر الله عز وجل ان آه، يعني دعيت الى آه، مكان آه، بتاع ناس مش آه، مش مصريين وكان الكلام واحد مفكر غربي بيعدد مفاخر الغرب الان وفضلهم على العالم فسبحان الله العظيم يعني قلت له مش هي مش مناظره قلت لهم يعني تسمحوا لي ان احنا يعني هو يتكلم وانا اتكلم جنبيه يعني نقف احنا الاثنين على الميكروفون فكان كل ما يقول يعني انضباط ال يعني انضباط ال- الاخلاقي هما بيسموا الاخلاق اللي هي حفظ المواعيد والدقه في العمل واتقان العمل والاخلاص في العمل فكل ما يقول حاجه اقول له عندنا قال الله يقول الثاني اقول عندنا قال رسول الله عندنا في وقفه كذا عندنا في كذا هو ده ان لما اجي اتكلم والدعوه الى الاسلام او بيان الاسلام عايز اقول دي عايز اقول صدق الحديث واداء الامانه وصله الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم الكف عن الدماء النهي عن الفواحش تحريم قول الزور تحريم اكل مال اليتيم تحريم قذف المحصنه ال- المعاني دي يعني لما نقول ايه ال- ال- الصدق في ال- في القول عندنا ده اصل في الاسلام الصدق ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه عندنا الامر بالصدق الشاهد ايه ان لما نيجي نتكلم عن دقه المواعيد عندنا لما نيجي نتكلم عن اتقان العمل عندنا لما نيجي نتكلم عن النوم بالليل وعدم الخيانه عندنا إيه، عدم التزوير ولا قول الباطل عندنا دي اصولنا احنا اصول الاسلام الكلام ده يستهوي اي عقل فالراجل صراحه راح مديني الصدمه قال امال احنا بنشوفش الناس هنا كده ليه المسلمين العيب في الناس مش في الدين لكن اللي انا اتيتك به نصوص القران والسنه هذه اصولنا اما الناس مش على هذا فالعيب في الناس اما اصل الدين فغير ذلك الشاهد ايه ان بعد سيدنا جعفر عرض الاول الصوره الضلمه خالص وبعدين راح مسلط عليها النور نورت خالص بدأ بقى يستفز مشاعر النجاشي تعرض إلى الظلم الماحق الذي نزل بالمسلمين نتيجة تمسكهم بهذا الدين أبرز استطاع سيدنا جعفر أنه يعني يصور المسلمين وهم بيتعذبوا وبيضطهدوا في صورة قديسين وحواريين تنزل بهم ضربات المجرمين الوثنيين هذه الصورة ذات أثر ساحر في نفوس أهل العدل إن النصارى اللي بيعيشوا نظرية التضحية والفداء لما يسمعوا الكلام ده ال- الصادقين منهم يعني اللي حوروا دينهم الى مثاليه ورهبانيه ابتدعوها ابتغاء رضوان الله وما كتبها الله عليهم وح- والحقيقه انهم حتى هذه الرهبانيه اللي ابتدعوها ما رعوها حق رعايتها كما قال الله عز وجل ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايتها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها الشاهد إيه آه استطاع بهذا العرض شوف قال له ايه قال له ايه قال له فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا الى عباده الاوثان لنستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا واذونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا الى بلدك بعد ما كسب عقله بعرض محاسن الدين كسب قلبه وتعاطفه بعرض هذا الخطر الذي صار يعاني منه المسلمون ويكاد اللي يسمع الكلام ده يرى ان يعني إيه إيه نستطيع ان احنا نقول ان ال- النجاشي تخيل ان الصحابه دول فوج جديد من الحواريين بين يدي ملك الأحباش استطاع سيدنا جعفر أن يصور قريش في صورة الطغاة الظلمة المتجبرين والمسلمين في صورة المستضعفين الصابرين فحرك قلب الملك ومن حوله في اتجاه العطف عليهم ثم انتقل إلى الخط الرابع الثناء الحصيف على الملك ثناء حصيف متزن كلام عائل لا غلو ومدح بالباطل ونفاق ولا هضم حق الملك كلام لا يحمل المبالغة الكاذبة ولا التجاهل المهين بل وضع النجاشي في صورة الملاذ والأمل لهؤلاء المستضعفين جعل محور الحديث حول الشهامة واستثارة الشهامة والرجولة في نفس الملك قال له ايه قال فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على ما سواك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك آه كلام مؤثر جداً ما أفصحك وأبلغك وأعقلك وأذكاك يا جعفر رضي الله عن سيدنا جعفر رضي الله عن سيدنا جعفر كم من الطبيعي بعد هذه العبقرية في العرض والفزازة في الأسلوب أن ينهزم عمرو بن العاص وصاحبه هزيمة منكرة المسلم لما يكون في موقف زي كده في موقف يعني آه، الخطر يحيط او يحوط به وبمن معه وبدينه يحتاج ان هو يفقه هذه الدروس خطوط عامة في لأي لقاء أو أي حوار مع أي جهة أو على أي مستوى تفنيد عيوب الجاهلية التي تعادي الإسلام عرض المبادئ والأسس العامة للإسلام التي يقوم عليها عرض جوانب الظلم والاضطهاد التي يعانيها حملة المبادئ عرض الأمل الكبير المنوط بالجهة إغفال نقاط الخلاف والإثارة التي يمكن أن تفسد الجو بين المسلم وبين من يفاوضه وكان ختام الجلسة تلاوة جزء من سورة مريم بطلب النجاشي ولا شيء أحب إلى على قلب النجاشي إلا إنه يسمع قصة سيدنا زكريا وسيدنا يحيى قبل ما نوصل لقصة السيدة مريم عليها السلام أصدر حكمه النهائي بعد هذا كله أن هذا والذي جاء به عيسى وموسى من مشكاة واحد يعني نبي يعني يوحى إليه يعني ده كلام ربنا إخوتي إن وفدا يستطيع أن يبكي ملكا أو رئيسا وبكى معه كل أعضاء وفده عن صدق وقناعة لهو وفد نجح في مهمته بعد أن كانت الغاية هي تعريضه للطرد والإبعاد من بلد, من بلد هذا الملك تعود الغاية إسلام هؤلاء الناس تستطيع أن تحكم الآن على أي مستوى كان هذا الوفد من الكفاءة والعبقرية بحيث استطاع أن يكسب عقائديا بعد أن كسب واقعيا واستطاع أن يضم الملك إلى الإسلام بعد أن شهد أن الكلام كلام الله وأن الرسول رسول الله وأن محمدا رسول الله هزم عمرو في الجولة الأولى شر هزيمة ولكنه عمرو فأين دهاؤه حفظ عنه التاريخ في كلمته التاريخية فيما بعد في تحديد مستوى الدهاء المسلمين معاوية للمعضلة وعمر للبديهة والمغيرة لكل صغيرة وكبيرة ده كان كانت معروفة كده قواعد وقوانين في وسط العرب والمسلمين معاوية للمعضلة وعمر للبديهة والمغيرة لكل صغيرة وكبيرة لذلك كانت الفكرة موجودة عنده من الاول خالص الخطة البديلة عايزين نتعلم ان اذا فشلت الخطة يبقى في خطة بديلة الخطة البديلة اذا فشلت الخطة الرئيسية لإلحاق الهزيمة بالمسلمين وقد عبر عنها بقوله لصاحبه والله لآتينهم غدا بما أستأصل به شأفته حتى لا نستمع إلى مشاعر أم المؤمنين رضي الله عنها من الغيظ على عمرو وحفظ الجميل لصاحبه ابن أبي ربيعة قالت وكان أتقى الرجلين فينا نقطة الخلاف اللي تحاشاها المسلمين تحاشاها الوفد أن يثيرها عمرو بن العاص نكش وراها وبدأ يجيبها ولما يتعرض الوفد ان كل النصر اللي احرزه وحققه هيهدم ومش هيتعرض الى الطرد بس لا ده انت ما تضمنش في بلد غير بلدك والكلام طيب الكلام يمس العقيده يا ترى نجامل وننافق ونتنازل ولا نعمل ايه هذا ما ياتي معنا في الاسبوع القادم اخوتي في الله انا احبكم في الله من زمان ما خدناش واجب والدنيا الحج ازف ونسينا نتكلم عن الحج محتاجين نتكلم عن الحج انت مش هتحج السنه دي ليه خايف من الخنازير ما تخافش ومن دخله كان آمنا اللهم ارزقنا الحج هذا العام اللهم لا تحرمنا من الحج هذا العام لكن الواجب عايزين نرجع تاني نبدأ بالراحة بقى نسخن جزء قرآن كل يوم لن أتنازل عن 11 ركعة كل ليلة قبل النوم صيام الاثنين والخميس او الخميس بس خلي بالك النهارده 11 ذي القعده بكره 12 السبت الحد 13 نصوم بقى حد واثنين وثلاث اديهم اربع وخميس كمان بالمره الثلاثه البيض حد واثنين وثلاث يبقى هنصوم الثلاثه البيض حد واثنين وثلاث واجب الاسبوع ده نقرا جزء كل يوم 11 ركعه بالليل قبل ما ننام آه الذكر الاستغفار قول استغفر الله قول استغفر الله قول قول قولي قولي انت كمان استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الصلاه على النبي قول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم التهليل قول قولي قولي قول قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الكلمتان الحبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ده الواجب بتاع الاسبوع ده هسالكم عنه الجمعه الجايه ان شاء الله احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله